65 أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني استنى يا جماعة أصل الآية دي هتهمنا أوي أصغيت إلى الذين لم يسألوا يا رب يعني ناس مش سائلة فيك لمؤاخذة تفتح لهم ودانك وجدت من الذين لم يطلبوني يقصد إيه بولس حكاها لنا في رومية تسعة قال ربنا سبق وقال بس اليهود مغفلين مش فاهمين قال اللي هيفضلوا يزنوا عليا دول مش هعبرهم لأن هم إيه بكدابين بيطلبوا الرب لكن قلبهم مسدود ومقفول خالص إنما الغلابة اللي ما يعرفوش ربنا وما طلبوش ربنا أنا هروح لهم لغاية عندهم فاهمين وهو بيشرح كيف يقبل الله الأمم ويرفض اليهود دي خدت منه رقات في روميا بولس شرحها بتفصيل شديد وخلى أشعية بقى زميله طول الشرح لأنه أشعية يعني هيدوس في الموضوع ده تمام فيقول أصغيت إلى الذين لم يسألوا برضه ساعات واحد يبقى بعيد عن ربنا خالص يقول أنا من غير ما أصلي بلاقي ربنا بيعمل حاجة بيكسفني بيكسفني مع إن في ناس كويسة تصلي وربنا ما بيستجيب لهاش إنما أنا من غير ما بصلي ساعات ربنا يستجيب طب وماله هو بيكسفك بيجيب رجلك عشان أنت أممي ارجع بقى وخليك ابن وجدت من الذين لم يطلبوني يبقى على الأقل اطلبوا تجدوا قلت ها أنا ذا ها أنا ذا شبيك لبيك ربنا بيقول ها أنا ذا نادي عليا بس أنا قريب قوي لأمة لم تسمى باسمي بقت واضحة قوي اتكلم عن أمم خلاص الأمة اللي عمرها ما دعت يا رب ولا تعرف ربنا بقى ربنا بيقول لهم أنا جيت أهو المجوس المجوس دول ما يعرفوش ربنا ناس من الفرس إنما ها أنا ذا النجم يروح لغاية عندهم يقول لهم تعالوا استقبلوا المسيح لحسن اليهود مش فاهمين حاجة بسطت يدي طول النهار طول النهار يعني طول الزمان إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره بسطت يدي دي إشارة لإيه كمان الصليب أولا بسط اليدين معناه خير خير خير إيده مفتوحة بالبركة لكن كمان فيها أنه أنا مصلوب قدام عيون ناس قلبها حجر بسطت يدي طول النهار من 12 ل 3 يوم الجمعة العظيمة إلى شعب مقاوم متمرد عنيد صحيح اليهود إزاي شافوا المسيح وما اتعظوش وما اتعلموش شعب يغيظني بوجهي دائما يعني بيغيظني قدام وشي فاهمين ازاي بيعمل الشر عيني عينك بيستفز ربنا يسبح في الجنات ويبخر على الأجر الأجر دي اللي هي اللي الطوب السقف يتعمل كده طوب صغير كده معرفش طوب احمر ولا ايه نوعه انما يعني بيذبحوا وبيبخروا بطريقه وثنيه فاهمين المعنى لان الذبيحه ما كانتش في الجنات انما لما يجي في جنينه ويعمل مذبح يبقى وثني على طول ولما يطلع فوق سطح بيته ويبخر يبقى يبخر لنجوم السماء دي عباده وثنيه فاهمين الفكره فربنا بيبص على حركاتهم ويتعجب أنا علمتكم العبادة كده يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير وفي أنيته مرق لحوم النجسة كل دي عبادات وثنية فاهمين يقعد في القبور هم كانوا يعبدوا الموت من بعض عباداته ويبيت في المدافن عشان كده احنا ما بنحبش الحاجات دي احنا كمسيحيين ما عندناش الحركات دي احنا عندنا ايمان بالمسيح وبالارواح اللي سبقت للسماء نقابلها في القداس اللي يودينا القبور اللي يروح هناك يتمشى خلوه بس كده عشان ايه عشان يعرف آه يتعظ يعني انما يروح يسلم يسلم على مين ما يسلم عليهم في القداس ما هم بيحضروا بارواحهم لكن هناك شويه تراب ما يلاقيش حد يسلم عليه وفي انيته مرق لحوم النجس يقول قف عندك لا تدن مني لاني اقدس منك يعني الغريب الجماعه اليهود دول يعملوا كل البلاوي اللي في الدنيا وبعدين يقول لك خليك بعيد عشان انا كويس وانت وحش فاهمين يعني يا مش شايفين نفسهم احسن من الدنيا كلها هؤلاء دخان في انفي نار متقده كل النهار ها قد كتب امامي لا اسكت بل اجازي انا يعني ساكت انما مش هفضل ساكت على طول فعلا ربنا سكت كتير على اليهود لغايه ما جه المسيح له المجد وبكى عشان محدش يفتكر عنده كراهية المسيح ما بيكرهش لكن بكى وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كم مرة أردت هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا أسكت لغاية ما إيه هيجازي بقى وجازي في حضنهم آثامكم وآثام آبائكم معا يعني أنا محقوش لكم يا قاتلة الأنبياء فاهمينها أنا عمال محوش لكم آثامكم وآثام أبو أبائكم قال الرب الذين بخروا على الجبال وعيروني على الأكام فأكيل عملهم الأول في حضنهم يعني هخليهم يشربوا من نتائج عملهم هكذا قال الرب كما أن السلاف يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركة هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل يعني إيه يا رب بل أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي السلاف ده نوع من الكروم التقيلة اللي تبقى محملة تمام فيطلع منها السلاف خمرة يعني تطلع عصير العنب يعني فبيقول ايه ما تسيبوش يقع خسارة عشان يعني هيطلع منه حاجة حلوة فربنا بيقول ايه انا شايف وسط الضلمة دي كلها سلاف في العناقيد يعني في بقية في نسل أنا محوشه لسه وسط كل كل الضلمة دي أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي من هو الوارث ربنا يقول لنا مخلصنا يهودي طبعا في الأصل بس هو ده بقى إيه الخمر الطيبة اللي تطلع من العنقود اللي, اللي مليان غلط وارثا لجبالي فيرثها مختارية وتسكن عبيدي هناك فيكون شارون مرعى غنم أظن شارون مرتبطة بيشورون يعني إشارة إلى المستقيم يكون شارون مرعى غنم ودي بقى منطقة اسمها شارون على فكرة عندهم ويعني بعد ما خربت خالص رجعت بقى إيه ربنا عاوز يقول هت هتعمر تاني ووادي عخور مربط بقر لشعب الذين طلبون 65 17 لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة الخبر ده كان غريب على اليهود لأن طموحات اليهود آخرها إيه من النيل الفرات لغاية دلوقتي بيغنوا الأغنية دي كل اللي تقط... عاوزين كنعان وعاوزين رمل البحر وعاوزين العدد وعاوزين العمر وخلاص إنما طلع ربنا بيتكلم في حاجة تاني خالص ما اداكوا أرض وما نفعتش واداكوا عمر وما نفعش واداكوا عيال وما نفعتش خلينا في المفيد ايه المفيد ها انا ذا خالق سماوات جديدة وارض جديدة دي اللي اتكلم عنها مين يوحنا الرائي هو اللي قال نفس التعبير بالظبط عشان برضه حد بيقول هو ناقل عن اشعياء لا مش ناقل هو الوحي نفسه اللي قال لاشعياء الحقيقة في اخر الدهور هو اللي قال ليوحنا نفس الحقيقة في اخر الدهور الحكاية مش نقل ولا حاجة مش فاهمين ازاي انما نفس المنظر اللي شافه اشعياء شافوا حسقيال بعدها ب 100 سنه وشافوا يوحنا الرأي بعدها بحوالي 800 سنه منظر المسيح في مجده هو هو امس واليوم والى الابد فما حدش بينقل عن التاني فلا تذكر الاولى ولا تخطر على بال اطمنوا البلاد دي ما حدش في السماء هيقول ابو تلات ولا الساحل الشمالي ولا ما حدش هيجيب سيره الحاجات ما حدش هيفتكر حاجه خالص من الدنيا ودي حاجة تطمنا انه ساعات الواحد يبقى فاكر ان الجماعة اللي سبقونا ممكن يحزنوا يعني لمشاكل الدنيا مثلا ولا لما يتابعوا السياسة ويتنكدوا لا خالص لا يخطر لهم على بال اخبار الدنيا التعبانة دي ما تدخلش السما خالص انما ممكن يشوفونا بس بعين مفرحة شايفة ايد ربنا بتعمل كله صح فما يتضايقوش ابدا ما ينزعجوش ابدا لكن لا يخطر لهم على بال أمور هذه الحياة عشان كده لما كانوا بيسألوا المسيح هم في السماء هتطلع مرات مين بقى جابوا, جابوا يعني سؤال حدق قال لهم عارفين ايه انتوا في ضلال عظيم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله أشعياء قال سماوات جديدة وقال أرض جديدة وقال الأرض الأولى لا تذكر ولا تخطر على بال جواز إيه اللي بتتكلموا فيه في السماء مفيش جواز في السماء دول زي الملائكة بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة تعبير غريب قوي خالق أورشليم مش مثلا أورشليم مبتهجة هي ذاتها بهجة وشعبها فرحا مش فرحا يعني الشعب هيبقى عنوان الفرح لما مثلا تقول لك قابلت فلان كأنك قابلت الفرح مش لأنه فرحان ده أكتر من كلمة فرحان ده هو الفرح بذاته فالكنيسة دي هي فرح الحقيقي في الدنيا شعب الله ده هو عنوان الفرح في الحياة فأبتهج بأورشليم نفس الروح في الرؤية على فكرة آخر أشعية زي آخر الرؤية خالص اللي يقعد بقى يعمل دراسة مقارنة كده بذمة هيتمتع بقى ويشوف كأن فعلا الاتنين اكتشفوا نفس الاكتشافات شافوا نفس الكلام أبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي ده ربنا يسوع بيتكلم ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ ولا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه يعني إيه؟ يعني the best of everything يعني إذا كان الطفل يعني لسه عز الشباب لسه ما جالوش والشيخ بيتحسر على الشباب اللي راح منه ما فيش حاجة فيها تحسر فالطفل لازم يبقى شاب جميل والشيخ كمان شاب جميل بحيث ان ما فيش حاجة ناقصة أبدا لأن الصبي يموت ابن 100 سنة يعني ايه عاوز بتعبير طبعا رمزي عاوز يقول ايه الصغير ده عمره 100 سنة يعني يعني ما تتحسر تقول يا عيني مات في عز شبابه يكون جاب 100 سنة الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة يعني ايه يعني ربنا يترك رحمته للأطفال أطفال دول رمز للقديسين دايما إلى 100 سنة عشان 100 سنة الرقم مفتوح عشان يتمتعوا بأعلى مراكز في السماء والخاطي يتمتع برحمة الله على الأرض قد 100 سنة كده إلى أن تثبت التهم عليه باختياره يعني رحمة ربنا واسعة يدي فرص للخاطئ قد 100 سنة كرقم رمزي يعني محدش خاطئ يقول له أنا ما خدتش فرص كفاية هيقول له ده أنت عشت في الخطية حوالي 100 سنة يقول له أنا ما كملتش 20 يقول له لأ محسوب عندنا في السماء خدت فرصتك بتاع 100 سنة ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها لما كان ربنا يغضب على اليهود كان دايما في شعار يقول يبنوا لكن ما يسكنوش ويغرسوا لكن ما ياكلوش ده كان علامة اللعنة دايما علامة البركة عكس كده تبني تسكن تغرس تاكل يعني ايه يعني تتعب تلاقي واخدين بالكم اول لعنة جت في الكتاب ملعونة الأرض بسببك بعرق وجهك هتتعب ولكن تنبت لك الأرض شوكا وحسكا يعني الراجل يفحت ويتعب وتلاقي الأرض مطلعة شوك لأنها ملعونة لا بدل الحكاية بركة كل جهاد تعمله له رصيد في السماء كل تعبك له جزاء في السماء اوعى تفتكر ان دقيقة رايحة منك غلط دقيقة صلاة ولا دقيقة خدمة ولا دقيقة توبة كل ده تبني تسكن وتغرس تاكل لا يبنون وآخر يسكن كان النظام كده زمان يبنوا وبعدين ما يتهنوش حد تاني يسكن دي أيام اللعنة ولا يغرسون وآخر يأكل لأنه كأيام شجرة أيام شعبي رجع تاني يسبهنا بالشجر ويستعمل مختارية عمل أيديهم يعني إيه هيشوفوا نتائج عملهم عارفين تعبير الرؤية أعمالهم تتبعهم ماشي لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب كان قبل الفداء الناس بتولد للرعب يعني ايه المولود ده بيجي دنيا الرعب دنيا الخوف دنيا القلق انما في الحياة الجديدة هاتوا عيال ما يهمكوش لانهم لا يولدون للرعب يولدون للملكوت تعبير جميل يقول واحد من الأساقفة الحلوين يقول الزوجين لما يجيبوا عيال بيعمروا الملكوت فاهمين الفكرة يعني ما نجيبوا عيال كتير هاتوا عيال كتير ما يهمكوش ليه المهم تربوهم في ربنا طبعا بس دول كلهم رايحين على السماء فما فيش مشاكل لا يولدون للرعب يعني لأنهم نسل مبارك الرب وذريتهم معهم ويكون أني قبلما يدعون شوف التعبير بقى ده قبلما يدعون أنا أجيب عارفين الأم الطيبة لما إيه تكون نايمة جنب البيبي وبس إيه بيسموها إيه يعني يفرك يتحرك ينقنق كده تلاقيها صحت بقى وفنجلت وبتاع ما وراهاش غيره قبلما يدعون أنا أجيب يعني تبقى لسه الطلبة ما طلعتش منك يقول لك حاضر حاضر استنى يا رب على لما اطلب تاني وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع جمال بقى العهد الجديد وعشرة ربنا استجابة السريعة الذئب والحمل يرعيان معا الديب هيلعب مع الحمل ده ولا في الأفلام الكرتون ازاي ديب يلعب مع حمل يعني لازم ياكل لا في العهد الجديد لا موسى الأسود يقعد جنب أنبر ثانيوس يبقوا حبايب لغاية ما يبقوا صناديق جنب بعض أجسادهم جنب بعض بس إيش جاب موسى الأسود الديب لأنبر ثانيوس الحمل يبقوا أصحاب أرض وسماء أمال إيه الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن الأسد بقى رقيق ومؤدب ويأكل تبن ويلعب مع العيال الأسد يأكل التبن كالبقر مفيش حاجة متوحشة مفيش حاجة اسمها حاجة متوحشة أبدا أما الحية فالتراب طعامها اللي هيفضل حية يأكل التراب ما يقدرش على حاجة غير كده لا يقدر على حيوان ولا على إنسان هو آخر التراب لا يؤذون ولا يهلكون في جبل قدسي قال الرب هكذا قال الرب السماوات كرسي والأرض موطئ قدمي ده الإعلان اللي جه في سفر الأعمال في وعظة استفانوس على فكرة من ضمن الشواهد لأن الشاهد ده اتكرر وفي متى خمسة السماوات كرسية والأرض موطئ قدمي ده المسيح بيتكلم بيقول إيه أنا قاعد قاعد في السماء ورجلي لمسة الأرض تخيلوا المنظر عشان نعرف إن ربنا كلنا جواه من غير ما نحس يعني هو قاعد في السماء ورجليه لمسة الأرض الأرض موطئ قدمه عشان كده احنا بنسجد على الأرض كمان يلمس قدمي المسيح أين البيت الذي تبنون لي لا ده انت لازم فعلا ينشروك لأنه بيتكلم جوه الهيكل ويقول فين بقى البيت اللي انتوا بتبنوه وفين موضع راحتي ازاي اليهود استحملوها دي يعني مش عاجبك الهيكل مش عاجبك الهيكل ما هو ده موضع راحته وهو ده البيت اللي بنوه وربنا باركه ودخل فيه وقت سليمان وخد دعوة دعاوي للصبح ان اي حد يدخل المكان ده يطلب يستجاب ليه نفاجأ ان المسيح بيتكلم مش عاجبه البيت بيقول هو فين البيت اللي انتوا هتبنوه هنبني تاني فين موضع راحتي كل هذه يعني الارض كلها صنعتها يدي يعني انتوا هتحدوني في مكان ازاي وانتوا يهود افتكرتوا ان انا اتحبست في الهيكل فما اعرفش اتحرك بره انا كده وكده بس هودتكم انما الحقيقه الارض نفسها موطئ قدمي والسماء كرسيه فما ينفعش تحطوني في مكان وتقفلوا علي ما ينفعش انتوا فاهمينها زي دماغ الوثنيين كل هذه صنعتها يدي فكانت كل هذه يقول الرب طيب يا رب إذا ما كانش في مكان معين هو اللي نلاقي فيه يعني عينيك وناخد فيه يعني رضاك طب انت يرضوك ازاي ويجذبوك ازاي ان ما كنتش الحكاية ارتبطت بمكان يقول بقى الى هذا انظر هقول لكم المفيد يعني اشعيا بيقول كده او ربنا له المجد يعني يقول هقول لكم المفيد الحكاية مش هيكل سليمان الى هذا انظر إلى المسكين هو هو أمس واليوم وإلى الأبد اللي قال مثل الفريسي والعشار اللي قال طوبى للمساكين بالروح هو هو من وقت أشعية بيقول هو ده اللي أنا بنظر عليه إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي من صفات المسكنة أو التواضع إن لما الواحد يسمع كلام ربنا يرتعد من داخله كلمة ربنا تخوفه وتهزه دي معناها انه انسان تائب وانسان متواضع في واحد يقرا كلام ربنا باحتقار باستهانة انما المتواضع المنسحق الروح يرتعد من كلام ربنا كل كلمة يقولها ربنا تهزه الى هذا انظر من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان ده بوظ كل الطقوس في الوقت اللي بيذبحوا تيران كل يوم عشان يرضوا ربنا قال لهم بصوا أقول لكم بقى ربنا بيقول اللي يذبح طور كأنه قتل بني آدم إيه اللي أنت بتقوله ده مش ربنا اللي قال وقت موسى يذبحوا تيران غير كلامه قال أه هيغير كلامه هيقول الحاجات دي مش مهمة مش مهمة ازاي ده احنا هنقعد ألف ونص نذبح قالوا ماله ألف ونص سنة رمز لغاية ما يجي المسيح يقول لكم سيبكم من الحاجات دي هو نفسه الذبيحة وما عندناش ذبايح تانية خلاص ومن يذبح شاة فهو ناحر كلب يعني ما تفرقش قتل شاة قتل كلب ما هي أصلها يعني الذبيحة ملهاش قيمة في ذاتها فاهمين لأنك لا تصر بالذبائح دي اللي قالها داود من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير تخبط الدنيا دم خنزير ده نجس خالص إنما اللي بيقدم تقدمة زي اللي بيقدم دم خنزير في الآخر محدش مستفيد لأنه الحكاية طلعت دم المسيح فما تفرقش كتير من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا دي ساعات يستخدموها علينا مش كده يهاجمونا بيها عشان طقس البخور طبعا هو كان يقصد ايه يقصد بتوع اليهود بتوع العهد القديم ان كل الطقوس اليهودية عاجزة لا تبرر انسان وان الحقيقة طلعت غير كده خالص ان دي كانت رموز الحقيقة اللي احنا عايشينها دلوقتي عندناش غير ذبيحة واحدة ربنا يسوع المسيح هو البخور وهو الإنجيل وهو المذبح وهو الذبيحة وهو الكاهن وهو الكل في الكل هذه الحقيقة بتاعت العهد الجديد الباقي ده كله كان بيشاور عليه بل هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم يعني اليهود مشوا بدماغهم وبقوا يعملوا اللي عاوزينه على مزاجهم فأنا أيضا أختار مصائبهم ومخاوفهم أجلبها عليهم من أجل أني دعوت فلم يكن مجيب تكلمت فلم يسمعوا بل عملوا القبيح في عيني واختاروا ما لم أصر به اسمعوا كلام الرب أيها المرتعدون من كلامه مرتعدون ده بقى اللي بيعجبه ربنا اللي يقف قدام ربنا كده عشان كده احنا في الطقس نقول قفوا بخوفا أمام الله عشان ربنا يبص علينا فاهمين المعنى لما يلاقي الشعب واقف خايف متواضع يبص علينا ويسمع طلباتنا ويقول قبلما يطلبوا أجيب كمان من قبل ما يطلبوا اسمعوا كلام الرب أيها المرتعدون من كلامه قال إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي ليتمجد الرب فيظهر لفرحكم أما هم فيغزون يعني إيه إخواتكم هيضطهدوكم بدعوى إن هم بيمجدوا ربنا وده اللي قاله المسيح قال سيظن كل من يضطهدكم أو يقتلكم أنه يقدم خدمة لله فبيقول إيه فيظهر لفرحكم ما تنزعجوش افرحوا في ذلك اليوم يعني لما يعملوا فيكم كده افرحوا دي مصلحتكم أما هم فيغزون يعني إيه يعني لو اضطهدونا موتونا دي فرحتنا افرحوا وتهللوا كمان لأن أجركم عظيم في السماويات هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أما هم فيغزون صوت ضجيج من المدينة صوت من الهيكل أشعي انتبه فجأة كده وسمع صوت سمع صوت جاي له بعدها ب 700 سنة ما هو كمان أشعي ودانه حد صوت ضجيج من المدينة صوت من الهيكل صوت الرب من الهيكل ايوه مش المسيح وقف في الهيكل يتكلم وبعدين يبدو سامع صوت ايه شديد شويه امتى بقى المسيح دخل الهيكل وزعق ما كانش بيزعق بالسهل ربنا يسوع المسيح لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته انما دخل الهيكل مره وعلى صوته بقى يطرد بعت الحمام والجماعه دول صوت الرب مجازيا أعداؤه قبل أن يأخذها الطلق ولدت قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا بيتكلم عن مين فجأة كده عن الكنيسة وقد يصنع هتشوف هنشوف من سمع مثل هذا من رأى مثل هذه مين يسمع الكلام ده مين يصدق اللي بيحصل هل تمخض بلاد في يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة يعني هو بيتعجب فجأة كده هتتولد كل المؤمنين دول والكنيسة هتبقى حاجة تاني ازاي هيحصل التغير السريع ده من عبادة يهودية بطيئة ضيقة متزمتة زيادة عن ألف سنة إلى انطلاقة روحية في العالم كله ما فاتش 100 سنة العالم كله بقى مسيحي إيه ده اللي بيحصل ده من رأى مثل هذه هل تمخض بلاد في يوم واحد يعني كل العالم هيولد في يوم واحد كأنه عاوز يقول هو المسيح ده هيجي إزاي ده ابن الله يتجسد كأن العالم كله هيولده أو تولد أمة دفعة واحدة يعني الكنيسة دي هتتولد مرة واحدة فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها يعني هو بيتفرج على شكل العهد الجديد أو بيتفرج على العذراء اللي بتولد المسيح وعلى الكنيسة اللي هتجيب ملايين من القديسين هل أنا أمخض ولا أولد يقول الرب يعني إيه يعني ربنا عاوز يقول لنا إيه هو أنا هفضل أتمخض كده ومش هجيب ولد في الآخر كأنه بقاله ألف وس... يعني كذا ألف سنة بيتمخض إنما إيه أخيرا بقى تيجي الكنيسة اللي على مزاجه تيجي العذراء في ملء الزمان اللي على مزاجه عشان كده يقول هي دي المختارة هي دي اللي مستنيها عشان يتولد منها إنما اتأخر لكن ما كانش لاقي حد يجي منه أو أنا المولد هل أغلق الرحم قال إلهك يعني إذا كنت أنا اللي بجيب العيال ممكن أقفل الرحم ما يجيبش ده أنا أجيب أكتر افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليه أورشليم الجديدة طبعا الأولانية بكى عليه بكى عليه إنما أورشليم الجديدة كنيسة العهد الجديد بيقولوا افرحوا لها وافرحوا معاها لكي شوفوا معاني الجميلة بقى لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها كنيسة العهد الجديد عروسة المسيح بترضع عيالها رضاعة بولس قال كده قال أنا زي المرضعة بولس نفسه قال كده وقال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا فبيقول يلا يا ولاد الكنيسة تعالوا ارضعوا واشبعوا من ثدي تعزيتها لكي تعصروا وتتلذذوا من ضرة مجدها الضرة اللي هي الثدي برضه يعني ايه انتوا تمتعوا ان انتوا تاكلوا وتشربوا من حضن الكنيسة لأنه هكذا قال الرب تاخدوا بالكم آخر القصة انتهت بإيه بالكنيسة كل اللي عمله المسيح والعبد البار والآلام والممالك اللي اتقلبت والأورشليم اللي اتقفلت والدنيا كلها اللي رجعت لربنا في الآخر اتصبت كلها في المسبح وفي الكنيسة وفي الملكوت الآتي هكذا قال الرب ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر هيبقى السلام فيها زي النهر ومجد الأمم كسيل جارف كل مجد الدنيا تبقى زي المطر فترضعون يعني عيب يا رب تقول كده احنا رجاله كبار وبتاع انما عاوز يقول لنا نفس المعنى ارجعوا خليكم زي العيال كنيسه كلها عيال في فكر القديسين كده كل الكنيسة أطفال والكبار فيها هم أصغر الأطفال أنقى الناس هي كنيستنا كنيسة أطفال بيرضعوا فترضعون وعلى الأيدي تحملون ما هو الكبير هيقول لك مش عاوز أتشال طب خليك في الدنيا والقلق والخوف إنما أرجع أقول أنا صغير عشان تتشال وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون كلام مش موجود غير في أشعية كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون يعني زي الأم كده لما تقعد تدلع في ابنها أنا هعمل معاكم كده فترون وتفرح قلوبكم هتشوفوا بعينيكم وتزهو عظامكم يعني عظمكم ده هيبقى بيتنطط كالعشب وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه هتعرفوا إيد ربنا قد كده قوي لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وضجره بلهيب نار اتكلم بقى عن المجيء الأخير ربنا لسه له غضبة على كل الشر اللي في العالم لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتل الرب الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم شوفوا اللي بيغيظ ربنا ايه اللي عمالين يطهرون أنفسهم ويقدسون أنفسهم في الجنات اللي لسه مستنين الجنات وراء واحدا في الوسط آكلين لحم الخنزير والركس والجرز يفنون معا يقول الرب ورا الشيطان يعني أو المسيح الدجال على فكرة يفنون معا يقول الرب وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم حد حدث لجميع لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي يعني إيه أو حدث لجمع يعني قول الكلام ده عشان تلم الأمم كلها وكل الألسنة اللي قال عنها الرؤية من كل أمة ومن كل لسان نفس اللي قالوا أشعية من كل أمة ومن كل لسان يجوا يتفرجوا على مجدي أما بنو الملكوت يطرحون خارجا وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود النازعين النازعين في القوس إلى تبال كلها بلاد يا جماعة ويونا ويوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبر يعني اللي هيحصل إيه البشارة تمتد في العالم كله البلاد دي كلها كانت نجسة ورجسة إنما هيطلعوا بقى من أورشليم الجديدة يدخلوا العالم كله ويبشروا ولا رأت مجدي فيخبرون بمجدي بين الأمم ويحضرون كل إخواتكم من كل الأمم تقدمة للرب يعني كل واحد هيقدم تقدمة في كل بلد وفي كل مذبح على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن هجن نوع من الجمال إلى جبل قدس أورشليم قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب وأتخذ أيضا منهم كهنة وشمامسة قال الرب من مين؟ من الأمم احنا كمان دخلنا في الحكاية كهنة وشمامسة واحنا ما كناش يهود لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم يبقى كنيسة العهد الجديد لن تنتهي ولن تهزم ولن تتغير ده في وعد كده ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال الرب السبت بقى الحد والهلال بقى القيامة يعني ايه من عيد لعيد ومن حد لحد كل الناس تيجي تسجد لربنا في المذبح والهيكل الجديد ويخرجون يخرجون يعني يطلعوا من الكنيسة زي اللي خرجوا من القبر واخدين القيامة معاهم واخدين جسد المسيح الحي جواه فيخرجون ويطلعوا الشوارع يشوفوا ايه في الشوارع ويرون جثث الناس الذين عصوا عليه هو ده المنظر اللي بيحصل في القداس ناكل جسد ربنا ونطلع الشوارع تشوف جثث الناس عايشة بس مش عايز دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ التعبير اللي استخدمه المسيح وهو بيوصف جهنم ويكونون رزالة لكل ذي جسد يعني انت لما تطلع من الكنيسة واخد قوة القيامة تبص وتتحسر على الناس الجثث رزالة كل ذي جسد يعني ملهمش أي طعم اوعى تنبهر بالدنيا وانت طالع من القداس ده انت طالع من القداس من السما نزلت وخرجت معاك قوة القيامة تبص للناس الميتين وتصلي لهم عشان يقوموا زيك لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد